نور روح القدس الإله الواحد أمين نكمل سلسلة سمات الخادم الأرثوذكسي أو عنوان أرثوذكسي لا غش فيه خدنا أول موضوع أرثوذكسي التلمذة أقول لكم كل العناصر الأول لأن هم عشر مواضيع النهاردة تاني موضوع أرثوذكسي العقيدة أرثوذكسي التوبة أرثوذكسي العبادة أرثوذكسي الروحانية أرثوذكسي السيرة أرثوذكسي العلاقات أرثوذكسي التعليم أرثوذكسي الجهاد أرثوذكسي التسبيح وهنحاول في كل مرة نوضح يعني إيه الروحانية دي غير الروحانية دي التعليم ده غير التعليم ده العبادة بالطريقة دي غير العبادة بالطريقة دي حتى لو كانت عبادة مسيحية بس هنا تفرق عنها معلش الكورس ده أنا شايفه مهم كتوعية لينا كلنا ومراجعة لينا كلنا احنا مرة فاتت خدنا أرثوذكسي التلمذة حطيناها في سبع نقط لو فاكرين عارفا ممن تعلمت ما تسمعش لحد بره الكنيسة ما تتلخبطش دماغك اعمل معروف تلميذ دائما اوعى تكبر على التلمذة طول عمرك اتعلم يقبل التوبيخ عنده استعداد للطاعة تعلم تقول حاضر لو سمعت حاجة جديدة بلاش تقاوح تلميذ للإنجيل والكنيسة ما تقولش أنا تلميذ الإنجيل بس لحسن تكون هتفسره بمزاجك خليك متواضع لأن الأرثوذكسي دايما متواضع مستعد يستغلط نفسه في أي مرحلة خليك متفهم يعني فاهم كنيستك فاهم عقيدتك فاهم اللي بتقوله الكنيسة عشان توصله صح أخيرا خليك متمسك باللي استلمته تمسك باللي استلمته ده كان أرثوذكسي التلمذة النهاردة نتكلم عن أرثوذكسي العقيدة الفرق العقيدة معناه ما يعتقد فيه الإنسان يعني معتقداتك إيه ومعتقداتك دي تشكل سلوكك وحياتك في كل شيء النهاردة ساعات الناس تقول ايه تعال اسمع وعظة ما بيكلموش في العقيدة الحقيقة الكلام ده مش حقيقي مفيش ممكن مفيش اي عظة مسيحية ممكن ما يبقاش فيها عقيدة مش ممكن بمعنى ايه ما هو انت لما تقول ربنا بيحبك ما دي عقيدة لما بتقول ربنا جه من السماء ما دي عقيدة لما بتقول ربنا مات على الصليب دي عقيدة لما بتقول توب ما دي عقيدة يعني التوبة ضرورية للخلاص لما بتقول التناول عقيدة لما بتقول مثلا الفضائل دي ثمر للحياة الروحية دي عقيدة فصل العقيدة عن الوعظ ده كلام الحقيقة وهم مش حقيقة ففي واحد بيقول لك أنا بس بحضر اجتماعات ما بيتكلموش فيها عن العقيدة تأكد أن الكلام ده مش ممكن يكون مظبوط ليه؟ لأن الشخص اللي بيتكلم بيتكلم محمول على عقيدته يعني أنا بكلمك دلوقتي أنا متبرمج متبرمج أرثوذكسي بمعنى إيه؟ حياتي المسبح والإقبية والإنجيل وأب اعترافي والتوبة والقديسين والأيقونات ده البر ده ال... دي الأساسات اللي اتربيت عليها فلما هتكلم هتكلم من الحاجات اللي اتبرمجت عليها لو الحاجات دي مش موجودة جواه هيقول كلام مختلف فاهمين الفكرة؟ وبالتالي ما تصدقش ان ممكن واحد يكون هيقول كلام مظبوط 100% او ارثوذكسي وهو اساسا ما اتتلمذش ارثوذكسي عشان كده قلنا ارثوذكسي التلمذه وبعدين ارثوذكسي العقيده لو انت اتلمذت صح جوه الكنيسه بتاعتك هيبقى طبيعي عقيدتك صح وعلى فكرة أرثوذكس العقيدة مش معناه أنك يعني تبقى شاطر قوي وتشرح العقيدة لا أنا مش قاصد كده لا ممكن تبقى ست غلبانة من اللي بتزوروها في قرية في آخر الصعيد عقيدتها صح مية في المية إنما ما تعرفش تقول جملتين على بعض غلبانة لكن عقيدتها صح يعني إيه يعني ما تقدرش يعدي عليها حد ما تتناولش يعني أول ما تصحى الصبح تكلم ربنا بالكلمات اللي حافظها على قد ما تقدر أبانا الذي صلاة الشكر أرحمني يا الله يعني تعرف تسجد قدام الهيكل ده جزء من العقيدة يعني تبوس صورة العذراء وهي فرحانة ده برنامج واخدين بالكم دي عقيدتها فحتى لو ما كانتش بتعرف توعظ انما هي عقيديا مظبوطة واضحة اللي انا عاوز اوصله فارثوذكس العقيدة دي مهمة قوي لأن في ناس النهاردة بتحاول تجرد المسيحية من العقيدة عارفين لو المسيحية تجردت من العقيدة بقت شوية أخلاق شوية أخلاق بصراحة ممكن بقى نقول إن الجماعة بتوع شرق آسيا أخلاقهم عالية والجماعة بتوع الهيومانيتيريانز دول الإنسانية دول أخلاقهم عالية وفي أخلاق في كل البلاد عالية وتبقى المسيحية ملهاش أساس لا المسيحية مش مجرد أخلاق خالص لا المسيحية عقيدة عقيدة يعني من هو الله ماذا فعل الله دي العقيدة ربنا يسوع المسيح له المجد ربنا ده ربنا بتاعنا اللي جالنا اللي مات عشاننا اللي ذهب يعد لنا مكان اللي حط فينا روح اللي بيعلمنا نتوب دي عقيدة ده برنامجك مع ربنا كلمة أرثوذكس في أصلها أرثو يعني ستريت مستقيم dox ممكن تتفهم على انها دوجما اللي هي فكر او تتفهم على doxology في اليوناني يعني تسبيح فالارثوذكس يعني المستقيم في فكره وفي عبادته كلمة أرثوذكس لوحدها معناها مستقيم في تفكيره عقيدته يعني معتقداته ومستقيم في تمجيده لله يعني في ناس كثيرة بتمجد ربنا هو مستقيم في التمجيد إذا الكلمة دي ما هياش كلمة متعصبة على فكرة ولا تعني كما يدعي الناس إنها معناها المتشدد في ناس بتحط كلمة أرثوذكس قصاد كلمة المتشدد أو المتخلف أو ال... لا دي كلها تهم كلمة في أصلها مش كده خالص هي لا متشدد ولا حرفي ولا متزمت ولا متخلف لا ده معناه مستقيم مستقيم الفكر والتعبير عنه بالعبادة والسلوك أساس العقيدة الأرثوذكسية هي قانون الإيمان النقاوي النقاوي اللي هو بتاع أثناسيوس اللي احنا بنقوله لغاية دلوقتي لأنه قانون الإيمان حطت له كذا صياغة لغاية ما اكتملت في 325 في نقية وتحط قانون إيمان موحد للعالم كله ساعتها احنا متمسكين بالقانون ده فإذا ده حجر الأساس بتاع العقيدة بمعنى إيه لما بتقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد لو جه واحد يقول لي أنت ما بتؤمنش بإله واحد أقول له لا معلش دي تهمة أنا بؤمن بإله واحد بقول كده كل يوم في الصلاة بالحقيقة نؤمن بإله واحد كونك أنت مش فاهم الوحدانية اللي عندي دي موضوع تاني إنما أنا عندي إله واحد لأن أنا مش مغفل عندي ثلاث أربع آلهة لا ما هو لازم واحد قبل التاني إنما هو إله واحد بس من هو هذا الواحد بقى نختلف فالإيمان بالثالوث أساس العقيدة هتقول لي بس انا مش بعرف اشرحها وحتى مش فاهمها كفايه اقول لك برضه مش مهم على فكره ليه لان ربنا لا يدرك كاملا الله غير محدود بنسميه غير المدرك فما تقلقش لما تقول مش عارف اشرحها مش مهم ما تتخضش لما تقول مش قادر افهمها بعقلي قوي معلش طب ما انت نفسك مش فاهم نفسك 100% ومش فاهم اللي جنبك 5% هتفهم ربنا مية في المية ليه إنما ربنا قال أب وابن وروح قدس خلاص احنا قلنا أمين نؤمن بما أعلنه الله لنا عن نفسه أنه أب وابن وروح قدس نؤمن بإله واحد الله الأب ضابط الكل وابنه الوحيد يسوع المسيح نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي يبقى ده اللي بنقوله وبنفنطه في قانون الإيمان أساسيات كمان القانون الإيمان التجسد عقيدة أساسية جدا عندنا هي التجسد إذا كنت أرثوذكسي فكرة أن الله ظهر في الجسد دي أساس عندك في تفكيرك مرتبط بها كل حاجة تقريبا في الحياة المسيحية لأنه اللي بيتكلموا عن إله غير منظور وغير محسوس تقول لهم في حتة عندكم غريبة شوية انتوا تؤمنوا بالتجسد ولا لا يقولوا نؤمن بالتجسد طب ازاي عندكم ربنا ما بيتلمسش اذا كان الكلمة صار جسدا عشان كده تلاحظوا ان احنا عندنا الافخارستية وجود جسد المسيح على المذبح هو امتداد للعقيدة دي يعني ايه يعني اذا كنت تؤمن ان المسيح صار جسدا وحل بيننا مش هتستغرب لما المسيح قال خذوا كلوا ايه اذا هو جسدي لانه تجسد فاهمين الفكرة بما انه تجسد يبقى بقى له جسد انما ما تنفعش تدخل على دي من غير دي الايمان بالتجسد اساس في العقيدة المسيحية ان ربنا بتاعنا كمسيحيين كأرثوذكس نزل الدنيا عاش وسطينا اتشاف كإنسان لكن ناسوته ما لغاش لاهوته كونه إنسان ما لغاش كونه ربنا كونه إنسان يتقال عليه نبي أو رسول ماشي بس ما لغاش كونه إله دي العقيدة المهمة أنا شايفه ليس إنسانا فقط بل هو الله المتجسد ودي ضروري ضروري اه عشان يفديني وعشان اشوفه ببساطه كده عشان يخلصني من خطيتي وعشان اقدر اشوف ربنا اللي ما بيتشافش الايمان بالفداء انا بلخص كل العقيده عشان الواحد يراجع نفسه اذا كنت ارثوذكسي الحاجات دي متبرمجه جواك متستفه جواك حتى لما بتعرفش تكتبها كده انما هي جواك الإيمان بالفداء يعني الإيمان بأن المسيح صلب ومات وقام من أجلنا احنا بنقول كده من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلصنا نزل من السماء تجسد ومات وقبر وقام وصعد ده اسمه الفداء الفداء يعني المسيح فدانا دفع الفدية كفر عن خطايانا يبقى احنا عندنا ايمان بالفداء ايمان بالكفاره ممثل في المسيح واحد وعشان كده تلاحظوا ما عندناش ذبايح حيوانيه اللي بيذبح ذبيحه للفقراء ده نوع من العطاء انما الذبيحه دي ملهاش علاقه خالص بخطيته ما عندناش الفكره دي خلاص كانت عند اليهود وعند اخواتنا المسلمين عندنا لا ليه لان فصحنا او ذبيحتنا المسيح ذبح لاجلنا فالفداء او الذبيحه بتاعتنا هي اللي على المذبح هي هي جسد المسيح اللي كان على الصليب تيجي نقطه كمان الايمان بالكنيسه تلاحظوا ان قانون الايمان لم يكتفي بانه يؤمن بالله ثالوث وعمل المسيح انما قال ايه وبكنيسه واحده مقدسه وبكنيسه يعني نؤمن بكنيسه إذا لو جه واحد وقال لك اعرف ربنا وما اهتمش إنه يقول لك اعرف الكنيسة يبقى إيمانه ناقص يبقى مش أرثوذكسي فاهمين اللي أنا أقصده؟ افرض واحد قاعد يكلمك عن ربنا بس وما جابش في كلامه الكنيسة خالص وقال لك أنت كده تمام عشرة على عشرة لا في حاجة غلط لأن احنا بنقول في قانون الإيمان إيه؟ وبكنيسة واحد يعني ده جزء من الإيمان فلو ما كنتش آمنت بيه يبقى الحكاية ما خلصتش يبقى في حاجة ناقصة ده جزء أساسي من الإيمان إنك تؤمن بفكرة الكنيسة احنا مش بنقول بقى ماري مرقص ولا ماري جرجس لا احنا بنتكلم على الكنيسة كعقيدة كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية أساسها الرسل تجمع العالم يعني عينيها على الدنيا كلها عاوزة تجيبها جواها واحدة يعني المسيح ملوش مئة كنيسة هو له كنيسة واحدة يعني إيمان واحد يعمل كنيسة واحدة المفروض وحيدة مقدسة لأن المسيح قدسها بالأسرار الإيمان بالحياة الأبدية آخر حاجة نقولها في بالحقيقة نوع من إيه وننتظر قيامة الأموات ده إذا ده جزء من الإيمان يجوز واحد يؤمن بالله الثالوث ويؤمن بالمسيح الفادي ويؤمن بالكنيسة وبس لا إيمانه ناقص وده اللي بولس قعد يتكلم فيه قال يا جماعة لو كان لنا رجاء في هذه الحياة فقط نحن أشقى جميع الناس لو كان إيماننا بالمسيح على قد اليومين بتوع الدنيا بس يبقى احنا الحياة يعني تعبنا نفسنا على الفاضي لا احنا إيماننا لازم يكمل ان احنا عينينا على حياة أخرى إذا دي حاجة داخلية في قلب كل واحد فيكم إنه عارف إنه هيعيش تاني وانه مش خايف من الموت لانه لما هيغمض عينه هيفتحها تاني ده ايمانه وانه الحياه مش هي دي بس ده دي مقدمه الحياه لسه قدامها كتير قوي اسمها الحياه الابديه والمقدمه دي هي اللي بتخدم على الحياه الابديه كل دي مفاهيم ايمانيه عقيده اللي بيها تجاهد اللي بيها ترفض الخطيه اللي بيها تستخسر الوقت الضايع واضحه حاجه مهمه تاني بقى في العقيده الارثوذكسيه او في الايمان الارثوذكسي حياة الكنيسة تقريبا تساوي الأسرار يعني إيه الحتة دي؟ الحتة دي أصلها مهمة شوية يا جماعة أي عظة أرثوذكسية تخلو من ذكر التوبة أو التناول أو الأسرار عامة اتحط عليها علامة استفهام ليه؟ أنت حياتك مع ربنا بتدور اساسا حوالين الاسرار لو تلاحظ ابتدت حياتك مع ربنا بالمعموديه اتثبت بالميرون استلمك كاهن يربيك فبقى في سر اسمه سر الاعتراف بنقول لك كل وعظه تدخل الكنيسه نقول لك يا جدع انت توب حياتنا كلها توب بنكافئك كل لما تتوب بالتناول فانت تلاحظ ان انت حياتك متبرمجه حوالين الاسرار فلما يبقى في تعليم ما فيهوش ذكر للاسرار يبقى غير ارثوذكسي اي تعليم يقلل من شان الاسرار او يتغافل الاسرار في حته مش مظبوطه لان الاسرار هي حياه الكنيسه والكنيسه هي احنا فاهم ازاي فانت لما بتقول لي فرحت قوي في القداس رحت الاب اعترافي فرحت لما حضرت معموديه فلان حضرنا اكليل فلان زواج فلان عندنا كاهن جديد اترسم تلاحظ هي دي حياتنا واخدين بالكم احنا عايشين في هذا الجو السبع اسرار هم دول الحياه اللي احنا عايشين بيها اللي المنافس بتاعتنا على السماء فلو الامور دي بقت هامشيه خلي بالكم يبقى في غلط في التعليم في حته غلط في العقيده كانه انت هدفك كخادم افترض ان انت نازل منطقه عشوائيه وانت نازل المنطقه العشوائيه او القريه دي عندك فئات كتيره من الناس عاوز تطمن ان كل عيل من العيال دي ايه اتعمد مش الحته دي بتشغلكم واللي اتعمدوا دول بتطمن بيتوبوا ولا لا فعاوزهم يروحوا مدارس الأحد إن كانوا صغيرين أو اجتماعات كبار وكله يصب عند أب اعتراف سؤال شغلك وانت بتخت الناس دي بتتناول ولا لا سؤال شغلك إذا كنت خادم أرثوذكسي لا غش فيك يبقى السؤال ده شغلك تمام في كل زيارة حتى لو ما سألتوش سؤال مباشر عشان ما تجرحش الناس إنما أنت جواك مشغول بيها الناس دي بتعترف الناس دي بتتناول الناس دي عايشة حياة توبة بتقاوم الشر لأن من غير الكلام ده أنت بالنسبة لك كأرثوذكسي مفيش سما هيتوهوا واضحة الفكرة فالقضية بالنسبة لك مش مجرد أنك ترمي فكرة روحية وبس لا الفكرة الروحية دي أنت عاوزها توصل للحاجات دي للتوبة والتناول فيبقى كل خادم فينا غرضه لو سألتك نفسك ايه في العيلة اللي بتزورها بقالك سنة تقول لي نفسي كلهم يتوبوا ويتناولوا ويمسكوا في ربنا بعد كده يبقى انت فهمتها صح هيجي فيها طبعا يرتبطوا بالانجيل والتعليم المستقيم ويبطلوا الخطايا اللي في حياتهم ويقاوموا الشر ويحبوا بعض ما هي دي سكة السماء محمولة على التوبة والتناول الكلام ده ما يطلعش منك كخادم ان ما كانش هو نفسه في حياتك انت عشان كده لما واحد بينكم يكون بينزل خدمه يكون ما بيتناولش بانتظام الحقيقه مشكوك في ارثوذكسيته مشكوك في ارثوذكسيته هيقول لي لا ده انا مؤمن بالتناول جسد حقيقي ودم حقيقي اقول لك طب ما بتتناولش ليه لو مؤمن انه جسد حقيقي ودم حقيقي وفي اغلى من كده في الدنيا جسد المسيح نفسه في اغلى من كده لو قلت لك المسيح ظهر في حتة معينة هتسافر تروح تتفرج عليه ما انا بقول لك عندك ببلاش وتاكله مش تشوفه بس اذا كان ده ايمانك يبقى انت متمسك بيه فتبقى حياتك في الخادم اللي مش حريص يتناول كل اسبوع في حتة ناقصة في برنامجه الروحي في حتة مش أرثوذكسية في تركيبته برضو أنا مش بدين حد أنا بوضح يعني إيه واحد خادم أرثوذكسي ومش معناها لا متزمت ولا حرفي ولا لا خالص مش كده إنما هو برنامجه إيه متبرمج على إيه كرازة الخادم اللي بيكرز بيه الخادم يعني تصوروا هندخل بلد مثلا جديدة مثلا وناس ما يعرفوش ربنا خالص في بالنا واحنا بنكرز نفسنا نوصل لإيه يتوبوا ويتعمدوا وبعدين كده نبقى في كنيسة عشان يتناولوا ببساطة كده مشروع أي خدمة في أي بلد ما فيهاش مسيحية خالص بالنسبة لنا احنا غير بالنسبة لواحد مش أرثوذكسي بصراحة كده لو فكرت فيها مبشر غير أرثوذكسي ومبشر أرثوذكسي في فرق 100% في فرق الاثنين هيتكلموا عن المسيح الاثنين هيتكلموا عن الصليب والفداء الاثنين هيتكلموا عن الحياة الأبدية إنما في الآخر المبشر الأرثوذكسي غرضه إيه؟ إن يتعمدوا على يد كاهن حقيقي وفي نفس الوقت يستلمهم الكاهن ده عشان يربيهم في حياة توبة ويتناولوا بالنسبة للمبشر غير الأرثوذكسي لا خلاص كفاية قبلوا المسيح بس منهج مختلف خالص منهج مختلف تماما لا حتى لو ما عمل لهمش كنيسة ما تفرقش لا أنا عاوز كنيسة إن شاء الله أوضة ليه عشان عاوز مسبح بعد كده عشان يتناولوا عشان يعيشوا الحياة الجديدة اللي خدوها وده اللي عمله قداسة البابا ربنا يديله العمر والصحة خلال 30 40 سنة بقى في كل حتة في العالم في كنيسة ليه عشان ولادنا واللي هيدخلوا على حسهم الإيمان يعيشوا حياتهم الكنسية يتمتعوا بالمسبح والتناول وإلا ما يبقوش حياة حقيقية تبقاش مظبوطة فجهاد السنين ده كله النهاردة احنا بنحصده ان كل واحد ياخد عربيته ساعة بالكتير يلاقي كنيسة ومسبح اذا ده جزء من خطة الكرازة عندنا كفكر أرثوذكس طبعا كل ده طالع من الإنجيل بس مش دي المحاضرة بتاعت الإنجيل العقيدة والإنجيل بالنسبة لنا حاجة واحدة بمعنى إيه يمكن ذكرتها المرة اللي فاتت أقولها بتفصيل أكتر دلوقتي الواعظ اللي بيتكلم من الإنجيل كأرثوذكسي غير خالص اللي بيتكلم من الإنجيل وهو مش أرثوذكسي ليه؟ يعني مثلا لما نزل كتاب التفسير التطبيقي اللي طلعوا الكتاب ناس ملهمش خلفية أرثوذكسية كويس عاملين مجهود رائع وضخم جدا في جمع معلومات إنما لما تيجي تقرأ يوحنا ستة يوحنا ستة دي أكبر فصل وأوضح فصل في الكتاب عن حرص المسيح عن على الإفخارستية على الجسد والدم وحوار مع اليهود ومناهدة من اليهود وشغلانة جسدي مأكل حق دمي مشرب حق إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه ليست لكم حياة فيكم كلام بالنسبة لنا احنا واضح جدا إنما لما يجي يوعظ فيه شخص غير أرثوذكسي هيقول إيه؟ هيقول أي حاجة غير التناول لأنه ما عندوش تناول فاهمين الفكرة؟ فلازم هيجيبها بأي طريقة إن إحنا كلنا جسد واحد وتاكل المسيح يعني تصلي. لا تاكل المسيح مش معناها يعني تصلي. لأن المسيح قال جسدي بيتاكل مأكل حق لدرجة اليهود اتغاظوا رجعوا من الكلام ده. ما هو لو كان مجرد تصلي ما كانوش اتغاظوا. فأنا فاهم الإنجيل لأني مؤمن بالتناول فبفهم الإنجيل على خلفيتي. هو بيفهم الانجيل ومقتنع جدا باللي بيقوله بس على الخلفيه اللي عنده في الخلفيه اللي عنده ما عندوش جسد حقيقي ما عندوش دم حقيقي ما عندوش سر وبالتالي ممكن يقول ايه يا جماعه احنا في الاخر كلنا المسيح ادانا دمه تعالوا نتمتع دلوقتي بدمه في الصلاه ازاي تتمتع بدمه في الصلاه ما تدخل تشرب الدم بالنسبه لنا هي كده تتمتع بدمه يعني خذوا اشربوا اشربوا هذا هو دمي فالكلام بالنسبة لنا له طريقة غير الكلام بالنسبة لحد تاني فهنا العقيدة مرتبطة بالإنجيل ارتباط وثيق ما تقدرش تفصلهم عن بعض مرتبطة بالطقس يعني إيه شوفوا جمال كنيستنا عبرت عن الانجيل بالطقس بحيث اللي ما بيعرفش يقرا وعايش جوه الكنيسه صدقوني ذاكر الانجيل من غير ما يفتحه انا هفترض ان شعبنا كله امي مع احترامي ليكم كلكم ما في شعوب كده في قرى تلاقوا شعب الكنيسه ما بيعرفش يقرا ويكتب في كنايس من كده من دول شعبها اكثر برا مننا وما بيعرفوش يقروا يعني احنا طول ما نديك واجب في الانجيل ونقعد نقول لكم يا جماعه اقروا اختشوا ما تسمعوش الكلام انما تصور بقى لو شعب بيحضر الطقس بانتظام هو ما بيعرفش يقرا ويكتب هيفهم كل اللي في الانجيل من غير شرح ليه مثلا في خميس العهد بيلاقي ابونا قاعد يغسل رجلين الناس خلاص منظر المسيح وهو بيغسل تلاميذه رجلين تلاميذه جواه فالبصخة واقف قدام الصليب صبح وليل لك القوة والمجد لك في الجمعة العظيمة قاعد من الصبح بالليل قصاد الصليب وعايش لحظة بلحظة وكل لحظة يقولوا له بيحصل ايه دلوقتي في المسيح الإيجابية لو حافظها لأن هما بيحفظوا زي كتاتيب في البلاد لو حافظ قطع كل ساعة عايش كل ساعة بساعتها في باكر عايش القيامة في الثالثة عايش الروح القدس في الستة عايش الصليب في التاسعة عايش فوت المسيح في غروب ونوم عايش نهاية العالم في نص الليل عايش السهر الروحي متبرمج صح هو ما بيعرفش يقرا ليه؟ لأن الطقس خلاه كل الإنجيل محفور جواه محفور مش محتاج حد يقول له فإذا ما ينفعش اخد الانجيل وافصله عن العقيده او الطقس او حتى التاريخ يعني ايه التاريخ بيشرح لي الانجيل يعني كل ما نيجي عند الايه بتاعت اذهب بيع كل مالك واعطيه للفقراء وتعالى اتبعني يكون لك كنز في السماء كلكم بتفتكروا مين شخصيه مين ام بنطونيوس ليه التاريخ خدمني ان في واحد عمل هذه الايه في كاملها فبدات الرهبنه فالايه دي كل ما بفهمها بفهمها من قصه حقيقيه تاريخيه وشخصيه محبوبه اسمها ام بنطونيوس مشي وراها ملايين بعد كده ليه عرفوا يعيشوا الايه دي بقول له بختك ما عرفتش اعملها زيك يا ام بنطونيوس اديني طب من روحها حتى انت عملتها زي ما هي بالظبط انا ما عرفتش اعملها زيك ساعدني اقرب من روح الايه دي لكن انت عملتها تمام بيع كل مالك فواضح ان الانجيل بالنسبه لي مرتبط بحاجات لما تيجي اي وصيه عن العطاء مخك يروح في انبا برام لما تسمع عن آيات مثلا عن الاضطهاد جميع الذين يريدون أن يعيشوا في المسيح يسوع يضطهدون تبص على طول على تاريخ الكنيسة كل الأقباط اتعذبهم على مدى الأيام إيه اللي بيحصل هنا التاريخ بيشرح الإنجيل تاريخنا والطقس بيشرح الإنجيل والعقيدة بتفسر الإنجيل عشان كده تلاحظوا طول النهار نتكلم في طقس وإنجيل وتاريخ طقس وعقيدة احنا ما بنطلعش بره الإنجيل ونتهم ان احنا بنبعد عن الإنجيل احنا ما بنبعدش بالعكس احنا بنفنط الإنجيل وبنفصصه من خلال الطقس والعقيدة والتاريخ التاريخ اللي هو السير وحكايات القديسين والأبرار مبدأ مهم في حياتنا الأرثوذكسية أنه لا خلاص خارج الكنيسة لو أنت إنسان أخلاقك عالية وحبيت ربنا وبتصلي في بيتكم كويس مش هتوصل السنة السماء من منازلكم المبدأ ده مرفوض عندنا مش هتوصل السماء من بره بره انت محدش هيوصل السماء غير من جوه الكنيسة لان ربنا يسوع عمل كنيسة مشروعه انه عمل كنيسة وقال اريد ان يكون الجميع واحدا عاوزنا كلنا نتوحد ببعض جوه القداس بيقول يقول لكي نكون جميعا جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين فانت فاهم كويس انه مش هتعرف تدخل السماء غير لما تبقى ضمن المجموعة المؤمنة المتحدة ببعض اللي عايشة حياة توبة اللي بتاكل المسيح أكل اللي بتمتلئ بروح الله جوه الكنيسة فمن هنا انت عارف كويس ان الكنيسة دي حياتك كنيسة حياتك ليه على الأرض هي اللي هتدخلك السماء ما ينفعش تبعد عنها من هنا يبان مثلا قيمة سر الكهنوت وده أحد أهم المعضلات أو الفروق اللي بيننا وبين المناهج الغربية احنا وجود الكاهن في حياتنا اساسي لخلاصنا لان ربنا يسوع اسمه رئيس كهنه طب هو لما يبقى رئيس كهنه من غير كهنه يبقى شكله ايه يعني هو رئيس كهنه يعني وراه كهنه مش كده هو الرئيس الكهنه الاعظم هو الرئيس بتاعنا يبقى عامل كهنه وفي سفر الاعمال عامل اساقفه وعامل كهنه وعامل شمامسه وفي تيموساوس قاعد يكلمنا عن صفات الاسقف وصفات الشماس انا مش عارف الايات دي كلها راحت فين من الناس اللي لغوا الكهنوت تماما لخبطه فطبيعي ان الكنيسة بقى لها الفين سنة فيها نظام كهنوت انت في عقيدتك الارثوذكسية وجود الكاهن في حياتك مهم انا مش بقول ابونا مين مش دي القضية انا بتكلم عن فكرة الكهنوت عقيدة الكهنوت اساسية في حياتك ابوك المسؤول عنك راعيك وانت خروف عنده والمسيح هو راعي الرعاة عشان ما حدش يقول يعني هياخدوا مكان المسيح ياخدوا مكانه ازاي دول شغالين عنده دول وكلاء عنه فهنا الفكرة دي مغروسة جواك اقول لكم بتبان ازاي في الخدمة خادم يخدم شاب في منطقة عشوائية لو هو ارثوذكسي مظبوط وهو بيخدم الشاب نفسه يوصله للكاهن مشغول بالحته دي لانه عارف ان هو كخادم مش هيقدر يعمل كل حاجه مش هيقدر يديله حل وغفران مش هيقدر يناوله فهو يشتغل عليه ويقرب منه ويصاحبه خليه يحب الانجيل خليه يبعد عن الخطيه ويفضل يزق فيه يزق فيه ويبقى نفسه يوصله لابونا وبعدين بعد ما يوصله لابونا يتابع وجوده عند ابونا عشان ما يبعدش عن ابونا تاني هو ده تفكير اي خادم ارثوذكسي ان دي خطوه مهمه لو خادم مش ارثوذكسي ولا على باله حكايه ابونا دي يا عم حب ربنا وخلاص منهج مختلف انا مش بقول بقى صح وغلط بس بقول واضح ان في اختلاف كبير قوي بين واحد عاوز يوصل الواحد للكنيسه اللي فيها المسيح وواحد عاوز يوصل واحد للمسيح بدون كنيسه احنا ما عرفناش المسيح كده ما نسمعش عنه كده ما نعرفش المسيح بره الكنيسه من هنا جت فكرة فلك النجاة تصور معايا واحد يقول لك ايه على العموم انا عملت حسابي اشتريت عوامة عشان لو الطوفان جه انا عامل حسابي هعوم تعوم طب خلاص انت مش فاهم بقى يعني عاوز يعمل حسابه لو جه طوفان برضه مش محتاج الكنيسة مش محتاج الفلك اكيد غرق اللي عمل كده اكيد غرق او في ناس يعني تاملات تقول ان وقت نوح في ناس تصورت لو طلعت على جبل عالي خلاص الطوفان مش معقول هيغطي الجبال العاليه يعني ليها حل يعني فهم لقوا حل اخر غير الفلك فاهمين الفكره اللي عاوز اوصلها في ناس لقت حل اخر غير الفلك منه الاخلاق العاليه والجبال لا الحاجات دي ما بتوصلش ما فيش خلاص غير جوه الفلك اي حد بره الفلك غرق فيبقى انا فاهم كارثوذكسي انه من غير كنيسه مش هوصل السماء مهما اتقال كلام شيك وكلام جميل وتاملات وتراتيل كنيسه هي بيتي وهي حياتي وهي الفلك اللي بحتمي بيه من الايات الجميله اللي قالها بولس واللي تعتبر اساسيه جدا في عقيدتنا الارثوذكسيه لما بيقول لنا مذبح انا بستغرب اي كنيسه غير ارثوذكسيه او غير كاثوليكيه ما فيهاش مذبح بتودي الايه دي فين بيقول لنا مذبح احنا ما نعرفش كارثوذكس ندخل كنيسه ما فيهاش مذبح احنا من صغرنا كده اول ما ندخل الكنيسه عينينا على المذبح ونقرب من المذبح ونسجد وبولس قال لنا مذبح الوضع طبيعي اذا هنا واضح ان في حاجه في المنهج ممكن تبقى مختلفة اختلاف شاسع يعني ايه كنيسة بدون مذبح يعني بدون ذبيحة يقول لا الذبيحة دي حصلت زمان على الصليب طب وانت ما حضرتش ليه انا عاوز احضر لا هي ذبيحة الصليب وقفت ولا ايه هي حصلت بس ولا لسه بتحصل وهو المسيح المصلوب المذبوح ده انا ملياش نصيب فيه ولا ايه طب انا عاوزه على المذبح بتاعي فبولس بيفتخر ويقول لنا مذبح ولا سلطان للذين ما زالوا يأكلون من المذبح اليهودي يأكلوا حيوانات أن يأكلوا من مذبحنا يعني اللي لسه عايش كان بيتكلم بقى مع اليهود اللي لسه عايش بيروح يقدم خروف على مذبح المحرقة ملوش يتناول مننا لأن ما ينفعش يجمع العقيدتين يؤمن بذبيحة حيوانية وبعدين يجي يتناول جسد ودم لا لو هيتناول الجسد والدم يبقى الذبيحة الحيوانية بطلت واضحة الفكرة لما بيقول أنا مذبح معناه قصة أبونا إبراهيم مع المذبح وإسحاق مع المذبح ويعقوب مع المذبح وموسى النبي مع المذبح تاريخ الآباء اللي المذبح كان في حياتهم مهم جدا ما زال مدرسة بالنسبة لي ما أنا كمان عندي مذبح أنتوا النهاردة كشعب بسيط حلو كده متدين بتيجي الأم منكم عند مهمومة بهم تيجي بدري وفي رفع بخور باكر تقول لابونا ابونا حط طلبي على المذبح هي فاهمة هي متبرمجة صح المذبح يشيل عاوزة تشيل المسيح الطلب فعندها إيمان فطري أرثوذكسي جميل إن المذبح يشيل طب أنت بتنقل ده للناس بتوعك هو ده العقيدة هو ده أرثوذكسي العقيدة انك جاي للمذبح تحمله الهم تشكيله الهم ولما الهم يترفع تيجي للمذبح تشكر رب المذبح اللي شال الهم في حياتنا حوالين المذبح يقول اجمعوا لي اتقياء القاطعين عهدي على ذبيحه ربنا بيلم بقى ناسه اللي حوالين المذبح من ايماننا الكنيسه الارثوذكسي في عقيدته فاهم ان الكنيسه ليها جزء هو مش شايفه بعينه احنا دلوقتي ككنيسه احنا كنيسه بتاع مثلا ربنا يبارك ألف واحد مثلا انما مش احنا بس الكنيسه الكنيسه فيها جزء ملايين احنا مش شايفينه بعينينا بس نؤمن ونعتقد بوجودهم معانا في الكنيسه وبلزومهم معانا في الكنيسه ده اعتقادنا دي عقيدتنا عقيدتنا ان احنا ككنيسة مش لوحدنا الذين معنا اكثر من الذين علينا عشان كده بندخل حتى لو الكنيسة فاضية حاسينها مليانة عارفين في الطقس القبط الحلو في حاجات الكاهن الحقيقة بيعملها الناس ما بتدراش بيها لما ابونا بيبخر على باب الهيكل بيدي السلام للعذراء بالبخور وبعدين بيتدور للكنيسة فرفعوا بخور باكر في اول القداس بدري للأسف أغلب الكنيسة فاضية مش أبونا يتحسر ويقول له يا رب كده الكنيسة فاضية الناس ما جاتش أبدا يقول السلام للملائكة وللشهداء وللأبرار إيه هو ده أبونا ما عندوش نظر إيه اللي بيحصل هو شايف كده الكنيسة مليانة ما عندوش مشكلة أبونا بيدي بخور لكل الكنيسة بإيمان إن الكنيسة مليانة ملائكة وقديسين وأبرار وشهداء حاضرين معانا وده اللي بيحصل في كل قداس في المجمع اذا جزء من عقيدتك ان انت مش لوحدك جزء من ايمانك دي حته اساسيه ماشيه في الدم ان انت وانت بتصلي في ناس بتصلي معاك حتى لو مش شايفهم في ناس بيحبوك انت مش عارفهم في ناس سبقوك للسما مستنيينك ده جزء جميل في العقيده الارثوذكسيه بيخليك بقى تحب الأيقونة لأنها بتفكرك بالمعنى ده وبتحسسك بوجود الناس دول فهنا الكنيسة الغير منظورة دي من ملائكة وأبرار وشهداء وقديسين وأنبياء ما كل دول ينفع واحد واحد مرة واحد بيقول لي هو ينفع الواحد ياخد إبراهيم أبونا إبراهيم شفيع قلت له ينفع طبعا وأبونا إبراهيم يعني ما ينفعش فيه يعني ليه ده هو بالعكس ده يعني شفيع عظيم جدا بس هو اصله مستبعده شويه 4000 سنه فايه ففاكره عجز ولا حاجه طبعا احنا بنذكرهم في اول المجمع ابائنا البطاركه والانبياء طبعا تاخد يونان شفيع ما تاخده شفيع طبعا لان الناس دول عايشين حوالين ربنا بيصلوا عشاننا ده ايماننا ككنيسه ان ما اتفصلناش عنهم لان في الاخر كلهم بيبصوا على المسيح بتاعنا كلهم ملهمش غير المسيح بتاعنا احنا دول كانوا بيشتهوا اللي احنا فيه دي اللي ذكرها بولس لما قال سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا احساس جميل بقى انك تبقى جوه السحابة جوه حضن كل دول مش حضن المسيح بس ده المسيح بناسه وناسه دول غاليين قوي حلوين قوي وعشان كده الأرثوذكسي الحقيقي ما عندوش خالص أدنى قلق من قولة أصلي للعذراء ولا ماري جرجس ولا المسيح لما بيجي لي حد يقول لي أنا مش عارف أصلي لأبو سيفين ولا للمسيح أعرف إنه في حتة مش متبرمجة صح في صامولة كده مفكة يعني ليه؟ لأن هو لو متربي جوه كنيسة متظبط مش هيقلق لأن عارف إن هم عيلة واحدة عارف ان المسيح له المجد دول جواه مش براه العذراء ولا ابو سفين ولا مارجرجس دول جواه مش براه فما عندوش القلق ده عمره ما هيفكر ان لما كلم مارجرجس ولا ماري مرقس طلعت بره المسيح مش كده خالص ولو ما كلمتهمش ما غلطت زي واحد يقول لك هو لازم ما فيش لازم في الموضوع الموضوع ماشي لوحده كده ببساطه الموضوع جاي تلقائي دي روحانية تلقائية ما هياش ايه ما فيهاش لوازم وفروض لما نقول مثلا في الكيرلوسي هم امام منبرك يشفعون في مزلاتنا هم حاسين بينا هم حاسين بي ده احساسنا بيهم دي عقيدتنا عنهم ان هم شايفين ان احنا لسه تحت الذل فيشفعوا في مزلاتنا عقيدتنا عن الملك حتى مهمة قوي ليه احنا كل يوم نقول ننتظر قيامة الأموات فلينا عقيدة في القيامة في في المجيء الثاني كلنا أول ما نقول ننتظر قيامة الأموات نبص لفوق بص للسماء لأن مسيحنا جاي على السحاب لو أنت مش أرثوذكسي هتلاقي النهاردة ملايين من المسيحيين ينتظروا مسيح هيجي يمشي على الأرض اللي هي الملك الألفي تفرق خالص تلخبط الدنيا دي يعني ايه المسيح يجي يعمل ايه تاني ايه اللي يجيبه تاني الدنيا ده احنا اللي عاوزين نروح له ده هو قال انا مش هاجي هنا وقال لو قال لكم حد انا هنا ولا هنا ما تصدقوش انا جاي على السحاب كلام كان صريح انما عشان جزء من سفر الرؤية وحيد بيتكلم عن الملك الالفي هم نفسهم اصل يمشي تاني على الارض باليهود اللي نفسهم المسيح يجي على الارض يهود اللي نفسهم المسيح يجي على السحاب مسيحيين ببساطة كده فاللي لسه نفسه مسيح يجي يعيش على الأرض يعمل له مملكة على الأرض ده يعتبر يهودي مش مسيح حتى لو قال أنا مسيح لأن هم المسيح اليهود اللي كانوا عاوزينه يملكهم على الدنيا إنما إحنا ملناش ملك في الدنيا مملكتنا ليست من هذا العالم كل ما نقول ليأتي ملكوتك نقصد إيه يلا تعالى بملائكتك وخدنا معك أدي يأتي ملكوتك إنما لا نعني أبداً تعالى واقعد هنا وادينا بقى ايه وزاره قويه وسلاح اخيرا نقول احترزوا من الانبياء الكذب ارثوذكسي العقيده معناه ايه في كل جيل بيطلع تعليم غلط لان الشيطان لما بيلاقي الناس واخداها جد يقوم يلخبطها في ناس عاوزه تركز مع ربنا فاللي هيركز مع ربنا ممكن يعرفوا سكه غلط لربنا عشان كده بنقول تمسكوا باللي استلمتوه لانه يقول لا يوقدون سراجا بل يضعونه تحت الم... ويضعونه تحت المكيال بل على المناره فيضيء لجميع الذين في البيت اللي استلمته خليه عالي وعلى المنار ما تحط ما تدفنش اللي استلمته تحت المكيال وتمشي ورا بدع جديده وافكار جديده في أعمال عشرين بولس وهو بيودع الكهنة قال لهم احترزوا لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقف لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدم لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطف ده من الجيل الأول قبل ما يكون في طوائف ومنكم أنتم سيقوم رجال تصور بيكلم ناس وبيقول لهم منكم في ناس هتلخبط الدنيا عشان في ناس بتنزعج دلوقتي وتقول كل شويه يطلع لنا واحد زي ماكس مثلا ساب الكنيسه وقلب الدنيا لا ما تخافش كما كان هكذا يكون دي مش حاجه غريبه على الكنيسه منكم سيخرج اناس يتكلمون بامور ملتويه ليجتذبوا التلاميذ وراءهم فالواحد لما يراجع الانجيل يكتشف ان ربنا نبهنا قال خلي بالكم لانه ما تمشوش ورا كل تعليم محمولين بتعليم غريب خليكم ثابتين امسكوا في اللي استلمتوه وفي آخر تيموساوس يقول سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح برضو تلاحظ مثلا الشباب يقول لك ايه كلامكم في كنايسكم الأرثوذكسية تقيل احنا بنروح كنايس كلامهم مريح ما هو مريح اه بس ممكن يكون مش مفيد ممكن يكون مريح بس ما يكونش صح حاسبهم الحتة دي مش كل كلام مريح يبقى مفيد زي واحد بيحب أكل مش مفيد هو طعمه حلو بس مش مفيد فهنا بيقول في يجي وقت لا يحتملون التعليم الصحيح يعني الكلام الصح ما بيعجبش ساعات ده مش معناه تتشكك بالعكس تعرف ان احنا ماشيين صح لان الكتاب قال لنا كل ده هيحصل هيجي وقت التعليم الصحيح ما بيعجبش ناس كتير بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحك مسامعهم فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات يعني صدقوني أنا بحس أكتر حاجة بيكرهها الشيطان مثلا التناول فممكن يعمل أي حاجة ويوعظ أي وعظ بس المهم الناس ما تروحش تتناول بعد كده لأنه عارف قيمة التناول بيحرق الشيطان اللي بيحارب المسيح تناول جسد الرب ودمه ففي تعاليم النهاردة كتيرة قوي عاوزة تبقى ضد المذبح تقلل قيمة التناول حاجة تخوف تعرف ان ده بصراحة بيحركه شيطان لان هو مين اللي يهمه يبعد الناس عن التناول عدو الخير لانه هو عمل كده في يهوذا سحبه بره وضيعه ربنا يدينا حكمة ان احنا نبقى ارثوذكسيين في تلمذتنا وارثوذكسيين في عقيدتنا لالهنا كل مجد وكرم